السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات فكرة البرنامج رسائل حب ببعتها من قلبي على يعني كل قلوب المسلمين أسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا وي- ويجمعنا في الدنيا على طاعته ويجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم رسائل بسيطة بنبعتها من القلب للقلب عشان الأمة كلها تتغير وعشان ربنا يجمعنا على الخير دايما يا رب العالمين أكيد طبعا كلنا مشتاقين يا ترى هنقاطع منتج إيه النهاردة بس السؤال اللي عايز أسأله قبل ما أسأل عن منتج النهاردة عايز أقول إحنا اتكلمنا عن كم منتج ويا ترى قطعنا المنتجات ديت ولا لسه برضه واقعين في المنتجات ديت ولسه بنتعامل في المنتجات اللي احنا قلنا لازم نقاطعها اكيد لازم كل واحد فينا بعد ما يسمع الحلقه يقف ويحاسب نفسه يقول هقاطع امتى وهقاطع ازاي وهقاطع ليه اكيد كل ده لازم يكون لله سبحانه وتعالى المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن الغيبه وطبعا اكيد في ناس بتقول الله طب انت ذكرت الغيبه وذكرت مساوئ الغيبه وعواقب الغيبه انما لما ما ذكرتناش ازاي نكفر عن الغيبه كتير مننا وقع في الغيبه وكتير مننا ذكر الناس بسوء لكن عايزين نعرف كفاره الكلام ده ازاي هقولها في عجاله سريعه قبل ما نخش على المنتج الجديد بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم اخويا وحبيبي لو اغتبت حد جبت سيره حد اخت الفاضله لو اغتبت حد او جبت سيره حد الكفاره كالاتي حاجه من الاثنين اما ان احنا نروح للي اغتبناهم ونقول لهم سامحونا ربنا يسامحكم ونحاول نتحلل من المظلمه دي ومش لازم نذكر تفاصيل الغيبه اللي اللي احنا اغتبناهم بيها نقول لهم معلش وقعنا فيكم قلنا كلام مش كويس سامحونا ربنا يسامحكم ان شاء الله لكن لو تعلم جيدا ان اللي انت هتروح تطلب منه يسامحك انك واثق انه مش هيسامحك بل قلبه هيسود عليك اكتر فممكن نكتفي بحاجه بديله ودي يعني معلش هتبقى في الزمن ده هتبقى اكتر يعني هي الراجحه اكتر ان انت تستغفر لكل من اغتبتهم قول لي انا مش فاكر انا اغتبت كام واحد بالظبط انا اغتبت ناس كتير قوي قول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته ولو تتذكر ان انت قلت فاخوك كلمة وحشة في مجلس لو جلست في نفس المجلس اذكره بالخير لو قلت في المجلس ده ان هو بخير قول لهم ده ده انسان كريم بس انا اللي كنت فاهمه غلط لو قلت في مجلس ان الراجل ده انسان كذاب قول لهم بالعكس ده انا اكتشفت انه انسان صادق جدا وانسان ما شاء الله في غاية الامانة والتقوى يعني حاول بقدر الامكان نصلح اللي فات عشان حسناتنا ما تروحش لغيرنا تعالوا نتكلم عن منتج النهارده والحقيقه منتج النهارده ايضا منتج خطير جدا جدا كلنا لازم نقاطعه لكن قبل ما اقول لك ايه هو المنتج تعال اسمع مني الحكايه ديت بس برضه بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم في يوم من الايام اخويا وحبيبي والحديث في البخاري ومسلم كان حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه واله وسلم كان معدي مع الصحابه فمر بجوار قبرين فقال انهما لا يعذبان عرف منين النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين ان النبي كان بيسمع صوت عذاب القبر ايه الدليل على كده حديث رواه مسلم لحسن تحسب ان انا بقول كلام من عندي حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لولا الا تدافنوا لولا ان انا خايف ان محدش فيكم يدفن اخوه لو مات لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوت عذاب القبر أو صوت المعذبين في القبر فالنبي مر وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بولي أو لا يستتر من بولي أو لا يستبرئ من بولي والروايات الثلاثة واردين وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدة رطبة ثم شقاها نصفين ووضع النصف على قبر ووضع النص الثاني على القبر الثاني وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا واحنا قلنا يا جماعة قبل كده ان الامر ده كان خاص بحبيبنا صلى الله عليه وسلم ان دي كانت شفاعة من النبي في الاثنين دولت ان احط الجريدة ديت طول ما هي رطبة فالاثنين دولت هيرفع عنهم عذاب القبر اول ما تيبس يرجع تاني العذاب مرة تانية لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا يبقى ما- يعني لا يسن لي ان انا لما اجي اروح زاير قبر ان انا لازم اخد معايا الجريد واحطه على القبور طيب يبقى اذا عرفنا طبعا المنتج اللي احنا لازم نقاطعه النهارده اللي هو النميمه شكله حلو قوي المنتج ودايما كده انت عارف دايما الحاجات اللي مش كويسه دايما الشيطان يجيبها في اجمل صوره في ابهى صوره المنتج هو النميمه النميمه لازم نقاطعها بجد لانها مصيبة كبيرة جدا الإنسان يسعى ويفسد بين المسلمين ويفسد علاقات المسلمين ويدمر المجتمع المسلم ويضعف الأمة بسبب أنه بيشعل نار الفتنة بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله إيه ده؟ هو انت بتكلمنا عن عذاب القبر للناس اللي بتغتاب والناس اللي آه، بتسعى بالنميمه هو القبر ده ما فيهوش نعيم بالعكس القبر فيه نعيم وفيه عذاب عشان الناس ما تيأس من رحمة ربنا عشان كتير من الناس لما بيجي يتكلم عن القبر يقول لك عذاب القبر وبس أهوال يوم القيامة وبس بالعكس القبر فيه نعيم ونعيم عظيم جدا وفي نفس الوقت فيه عذاب واحنا قلنا قبل كده يا جماعة قلنا لما نيجي نتكلم عن المواضيع تعالوا نحلها من أصلها ومن جدرها بدل ما نخش ما تدخل الناس في حاجات ومشاكل هم مش عايزين يستوعبوها أو هم مش عايزين يسمعوا عنها بالبلدي كده ناس بتتكلم أو علماء بيختلفوا هل تارك الصلاة كافر ولا مش كافر طب لو تركها جحود يبقى كافر ولو تركها تكاسل يبقى كفر دون كفر طب يا ترى طب ما بدل ما نختلف طب ما نجيب تارك الصلاة ونقول له صلي صح كده واحد مسافر بلد تانية البلد التانية ديت هو ما اعرفش اذا كان فيها محلات اكل ولا شرب ولا بتاع حل المشكلة خد معاك اكل حل المشكلة من جذورها القبر فيه عذاب وفيه نعيم ولا فيه نعيم بس ما فيهوش عذاب جهز نفسك وخد العمل الصالح يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى ويبقى عمل خد العمل معاك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يبقى إذا إحنا بدل ما نقعد نقول القبر فيه نعيم ولا فيه عذاب خليه في نعيم وفي عذاب وانا هاخد كل اسباب النعيم واخش بيها القبر القبر ينور ان شاء الله واحنا قلنا يا جماعه لما جينا نتكلم عن رحله السعداء ورحله الاشقياء ودخول القبر وما قلنا ذكرنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه احمد بسند صحيح ان الرجل المؤمن اتقي ربي يجعلنا منهم ويا رب ينور قبوركم بال بال بالعمل الصالح وبالخير وربنا سبحانه وتعالى يجعل قبوركم روضه من رياض الجنه يا رب العالمين تنزل القبر بفضل الله سبحانه وتعالى أول حاجة بتحصلك في القبر إيه الضمة ضمة القبر التي قال عنها النبي لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه اللي اهتز لموطئ عرش الرحمن يبقى اذا في ضمة القبر في ضمة القبر لكن الفرق أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة الفرق بين ضمة القبر للعاصي والكافر إن الضمة دي بتختلف أضلاعه أما للمؤمن ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان بتكون الضمة دي كأن حد بيحضنك كأن الأرض دي هي أمك اللي أنت غايب عنها بقالك سنين طويلة أول ما تنزل تاخدك في حضنها مشتقالك حبيبي ابن جاني تخيل حضرتك ان الضمه تبقى لذة وتبقى نعيم وتبقى متعه وهي ضمه قبر تنزل القبر تلاقي ما شاء الله الملائكين بيسألوك من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم تلاقي ما شاء الله اللسان متثبت من قبل الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتفتح لك فتحة من قبل النار تلاقي النار يحطم بعضها بعضا تخاف الملك يقول لك ما تخافش كان هذا مصيرك لو كنت كفرت بالله أما إنك إذ آمنت بالله فانظر اتقفل فتحة النار وتتفتح فتحة الجنة والمولى عز وجل يقول صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة يأتيه من ريحها وطيبها وريحانها وتلاقي ما شاء الله واحد جاي لك أبيض الوجه جميل الثياب طيب الريح فتنظر إليه وتقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير يقول أنا عملك الصالح على اليقين عشت وعلى اليقين مت وعليه تبعث إن شاء الله ايه رأيك عايز نعيم ايه اكتر من كده قبر 10 stars مش 5 stars ما شاء الله نعيم جاي لك من كل مكان ويفسح لك القبر في رواية 70 ذراع في 70 ذراع والرواية الثانية مد البصر والروايتان صحيحتان اخويا وحبيبي قبر بتاعك مش هيبقى زي ما انت شايفه كده صغير هيبقى مد البصر 10 كيلو 20 كيلو زي ما عينيك بقى تجيب اخر ما تجيب بفضل الله سبحانه وتعالى وكل دوت مفروش من الجنة واللبس بتاعك من الجنة والغطاء من الجنة ورجل عملك الصالح قاعد يبشرك بأن أنت من أهل الجنة لحد ما تلقى الله سبحانه وتعالى وباب مفتوح لك للجنة يا بختك باب مفتوح لك للجنة يأتيك من ريحها وطيبها وريحانها عايز إيه أكتر من كده حد بعد كده يخاف من القبر أنا قبل كده نزلت القبر واقسم بالله بقول لاخواني بقول لهم والله لو اعلم ان قبري يبقى روضه من رياض الجنه ما احببت ان اخرج ابدا ما كنتش اخرج اخليني في المكان ده وان شاء الله ربنا يجعل قبورنا روضه من رياض الجنه السؤال هي ايه هي النميمه النميمة ان انت تنقل كلام بين واحد وواحد او بين جماعة وجماعة على سبيل الافساد بينهما تروح لفلان تقول له انت ما تعرفش ده فلان بيقول ان انت كذا وكذا وكذا وتروح لفلان تقول له انت ما درتش ده فلان بيقول عليك كذا وكذا فتنقل الكلام بين الناس على وجه الافساد وبكل اسف انتشرت النميمة بين بعض الناس بكل اسف آه، اللي قلوبها مليانة حقد اللي بيكرهوا الخير للناس اللي ما يتمنوش ان يبقى في حب ووئام ومودة بين المسلمين ليه اخويا وحبيبي هتشعل نار الفتنة بين الناس ليه احنا عايزين الود والمحبة والألفة والوفاء وال- وال- والمؤاخاة تبقى بين الناس إنما المؤمنون إخوة طيب أكيد حضرتك وأكيد حضرتك نفسكم تعرفوا يا ترى إيه جزاء النمام عشان نبعد عن النميمة احنا عمالين بنذكر الآفات والحاجات دي كلها والمنتجات السيئة ونقول لازم نقاطع من النهاردة إن شاء الله مش ممكن أكون نمام لا يمكن أكون مغتاب إزاي أكون كذاب مش ممكن أعق أم وأبويا مش ممكن أقطع الرحم مش ممكن في يوم من الأيام إن أنا أعمل حاجة تغضب ربنا مش ممكن في يوم من الأيام إن أنا أتعامل مع المنتجات ديت تعالوا نشوف إيه هو جزاء النمام في الدنيا والآخرة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة بس بعد هذا الفاصل القصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات منتج النهاردة منتج خطير جدا ومنتشر جدا بكل أسف وناس كتيرة بتتعامل معاه لكن مش عارفة إيه العواقب بتاعته بعض الناس بيتصرف لأنه مش فاهم وبعض الناس بيتصرف بنية مش قصده لكن بعضهم بيتصرف وهو قاصد فاحنا بنقول للكل لابد ان احنا نتوب وما نتعاملش مع المنتج دوت ونحاول بقدر الامكان نصلح بين المسلمين علشان ربنا يكرمنا ده ده ده, ده من ضمن مباحات الكذب اخواني واحبابي ثلاث حاجات من مباحات الكذب من ضمنها الاصلاح بين الناس مش الافساد ان احنا نصلح بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا وينشر خيرا اتنين متخاصمين مع بعض بتروح للاولاني بتقول له والله ده اخوك بيحبك ونفسه يجي صالحك بس خايف انك ترده تقول له معقوله انا ارده طب بس خليه يجي وانا تحت امره والله ده انا بحبه تروح للتاني تقول له والله ده الراجل مستنيك تيجي تصالحه او هو نفسه يجي صالحك بس مكسوف وهكذا انت كدبت اه لكن اصلحت ما بين المسلمين ده من مباحات الكذب ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين فاذا تعالوا نشوف ايه عقوبه النمام في الدنيا وفي القبر وفي الاخره اما في الدنيا فهو من ابغض الناس الى الله ربنا سبحانه وتعالى يبغض الذي يفسد في الارض والذي يس- يسيء بين الناس والذي يشعل نار الفتنه بين المسلمين لان ربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا امرنا ان احنا نجتمع وان احنا نكون إخ اخوه انما المؤمنون اخوه فهذا الانسان من ابغض الناس الى الله ومن ابغض الناس الى قلوب الناس لان الناس لما بتكتشف ان الراجل ده بيفسد ما بينهم وما بين حبايبهم وبيقطع اواصر المحبه بين الناس اكيد لازم يكرهون ادي اول حاجه ولو ربنا كره انسان انا مش متخيل يا جماعه ان انسان يعيش في كون صاحب الكون وفاطر السماوات والارض بيكرهه حضرتك متخيل ولله المثل الاعلى انك عايش في بيت صاحب البيت بيكرهك هتعيش ازاي فلا تخيل بقى ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تخيل انك عايش في كون ربنا بيكرهك وان الله اذا ابغض عبدا نادى يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في ملكه السماوات السبع يا ملكه السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فتبغضه الملائكة ثم يوضع له البغضاء في الأرض دي أول حاجة هتتحرم من محبة ربنا يا من تسعى بالنميمة بين المسلمين لتفسد بينهم أدي أول حاجة الحاجة الثانية آه، في القبر في القبر مر علينا الحديث انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه ولذلك احنا قلنا قول قتاده في الدرس اللي فات ان عذاب القبر آه، قال حدثنا ان عذاب القبر ثلاثه اثلاث او ثلاثه اثلاث الثلث الاولاني من الغيبه والثاني من البول والثالث من النميمه ان من عذاب القبر اسباب عذاب القبر النميمه والسعي بالنميمه بين المسلمين. الحاجه الثالثه في الاخره النمام لا يدخل الجنه مع اول الداخلين الى جنه الرحمن جل وعلا. ايه الدليل على كده؟ حديث في البخاري ومسلم ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم قال لا يدخل الجنه نمام. طبعا اللفظ مطلق فبعض الناس تقول الله يعني معنى كده أنه ممكن يخلد في النار لا مش المقصود كده طبعا لأن ده من الأحاديث ال- ال- ال- المطلقة التي يقيدها أحاديث أخرى أن هذا الرجل لو مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لن يخلد موحد في نار جهنم وده عقيدة أهل التوحيد والإيمان وأهل السنة والجماعة فهذا الإنسان لا يدخل الجنة مع أول الداخلين أنا عايز أسألك سؤال لو تأخر دخولك الجنة يوم واحد يوم واحد بس يبقى أنت اتحرمت من الجنة قد إيه ألف سنة لأن ربنا قال كده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون تحرم نفسك من دخول الجنة ده لو كان التأخير يوم واحد هيبقى اتحرمت ألف سنة من جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تعالوا نشوف قصة عجيبة جدا توضح قد ايه شؤم النميمه في يوم من الايام رجل كده غني حب راح يشتري آه، عبد يخدمه وي- وي- ويعينه على اعمال البيت ويعني ويساعده فراح اشترى عبد فلقى واحد بيقول آه، عبد آه، صحيح سليم قوي البنيه نشيط و و- غير انه نمام يعني بيقول كل حاجه فيه كويسه ما شاء الله صحته حلوه وما شاء الله وبيخدم ويقوم بالاعمال كلها لكن مشكلته ان الولد دوت نمام فقال يعني ايه المشكلة عيب بسيط راح واخده اشتراه فلما اشتراه قعد عنده كام يوم كده واذا به فجأة راح لايه لسيدته اللي هي زوجة هذا الرجل قال لها يا سيدتي ده زوجك آه، الفلان الفلاني بيحب آه، عليك واحدة وكده وبيكرهك وهيتجوز عليك فانا عايز اعمل لك حاجه يعني نصيحه من باب يعني ان انا آه، ع- يعني شغال عندك وكده ونفسي اخدمك اي خدمه قالت له ازاي قال لها بس تروحي تحاولي بقدر بقدر الامكان تقص بس كام شعرايه من لحيته اعمل لك عليها سحر محبه كده بحيث ان هو يحبك يعني قالت له حاضر اجيبها ازاي قالت له بال- قال لها بالموس وهو نايم كده وقطع شويه شعر كده من لحيته وانا اعمل لك عليه يا عم قالت له ماشي طبعا الكلام ده كله حرام يعني السحر والكلام ده كله والاعمال ف وراح لزوجها بقى من وراه قال له يا سيدي انا مكسوف اقول لحضرتك ان زوجتك بتحب عليك راجل تاني وطلب منها ان إن- إن هي تيجي تقتلك الليله دي علشان يخلى الجو ليهم وتتجوزوا من بعدك قال له معقول قال له والله ده اللي حصل المهم جاءت المرأة بالليل عشان تجيب الكام شعراية اللي الراجل النمام ده هيعملها ايه عليها ال- السحر او العمل وراحت عشان تقطع الكام شعراية فجأة زوجها عمل نفسه ان ايه انه نايم دخل لها دخل عليه بالموس عرف ان كلام النمام ده كلام صحيح دخل عليه بالموس فاخذ الموس وراح قتلها فلما قتلها أهلها عرفوا راحوا جايين هم كمان قاتلينه وقامت معركة ومقتلة بين الأسرتين فنيت من أجلها الأسرتان بكل أسف بسبب شؤم النميمة إنه رجل نقل كلمة بين زوجة وبين زوجها وبكل أسف كان سبب في إشعال نار الفتنة بين العيلتين تعالوا نشوف سلفنا الصالح كانوا بيتعاملوا ازاي مع موضوع النميمة يا جماعة يعني لما كان يجي لهم واحد نمام كانوا يعملوا ايه خد بالك قال الحسن البصري من نم إليك نم عليك يعني إيه؟ يعني لو واحد نقل لك في يوم من الأيام وقال لك يا فلان فلان بيقول عليك كذا تأكد إنه هيروح برضه لغيرك ويقول إن أنت بتقول عليه كذا تأكد من كده ده خلق ذميم اللي هينقل لك هينقل عليك خد بالك طيب الحاجة التانية قال بعضهم لو صح ما نقله النمام لكان هو المشترئ عليه الكلام والله زي الفل ما شاء الله ينقش على القلوب بماء الذهب بيقول لك النمام لو جه قال لك إيه، ده فلان بيقول عليك ان انت كذاب الله يبقى هو اللي بيشتمك وحتى المثل عندنا في مصر يقول لك ما شتمك الا اللي بلغك طب ده اللي قال عليك كلمه ان انت كذاب اتكسف يقولها في وشك والنمام جه قالها في وشك واجترأ يبقى هو اللي اجترأ عليك يبقى هو اسوأ من اللي قال عليك كده صح ولا لا كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه جاله واحد فبيقول له فلان بيقول عليك كذا قال له طيب انت بين ثلاث احوال إما إن أنت تكون صادق فلو صح ما قلته لمقتناك يعني لو كنت فعلا صادق في ان الراجل ده قال عليا كده يبقى انت نمام بتنقل لي الكلام عن الناس لمقتناك وان كنت كاذبا عاقبناك وان شئت اقلناك نعفو عنك قال بل اقلني يا امير المؤمنين واحد تاني دخل على عمر بن عبد العزيز بيقول له فلان الفلاني بيقول عليك كذا قال له انت بين ثلاثه احوال إما أن تكون كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك قال بل العفو يا أمير المؤمنين المطلوب مني أخويا وحبيبي المطلوب مني إيه أنا كمسلم لما يجي واحد ينقل لي نميمة أعمل إيه رقم واحد اوعى تصدقه ده رقم واحد لان اللي جاي لك يقول لك فلان بيقول عليك اكيد هياخد منك ويروح يقول له برضه فلان بيقول عليك اوعى تصدقه اللي تسمح اخلاقه انه يقول لك الكلام ده اكيد هتسمح اخلاقه باسوا من كده فخد بالك اول حاجه ما تصدقوش تاني حاجه امسحه في الله وحاول تذكره بالله سبحانه وتعالى انه يبطل هذا الخلق الذميم وما يحاولش ينقل كلام بين الناس ابدا الحاجه الثالثه لو يعني ما وقفش عند حده وما بطلش ينقل كلام فعليك ان تبغض هذا الانسان لهذا الفعل الذميم رقم أربعة اوعى تظن بأخيك ظن سوء فلان جه بيقول لك ده فلان بيقول عليك كذا اوعى تظن بأخيك اللي اتنقل عنه الكلام ده ان هو قال كده بل احسن الظن بأخيك والتمس له سبعين عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا واوعى يحدوك هذا الكلام ان انت تتجسس وتقول يا ترى هو فعلا قال ولا ما قالش طب احاول اسأل طب احاول اتأكد طب احاول اوعى تحاول ولا تسأل ولا تلتفت امضي في طريقك انت طالب جنة ما تشغلش نفسك بكلام الناس لو انشغلت انشغلت بكلام الناس هتعطل حياتك كلها تعالوا نختم بكلمة صغيرة خالص ان في واحد اسوأ من النمام تخيل ايه ده في حد اسوأ من النمام اللي عمال يفسد بين الناس وبين بعض وبيحاول يفرق بين الحبايب اه في واحد اسمه ذو الوجهين ايه ذو الوجهين خد بالك النمام ممكن ينقل الكلام من طرف واحد يعني يروح لفلان يقول له ده فلان بيقول عليك وبس هو كده نمام خد بالك انما ذو الوجهين ده بيحاول ان هو يروح لكل طرف ويسترد الطرف الاخر يعني يروح الاولاني يقول له ده فلان بيقول عليك كذا لكن والله العظيم انا ما صدقته ده انت انسان ده فاضل ده انت زي الفل وانا معاك والله انت اللي عايز تعمله فيه انا معاك ويروح يقول للتاني ده فلان بيقول عليك برضه كده وانا معاك والله في اللي انت عايزه واخد بالك ويحاول بقدر الامكان ان هو مثلا ممكن يقابلك يعني يشكر يعني يحاول يثني عليك وهو قاعد قدامك ويروح من وراك يقول عليك كلام تاني خالص هو دوت ذو الوجهين عقابه إيه قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث إيه عقوبته ورد ذلك عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من النار, من النار لسانان من النار ده كان المنتج اللي عايزين نقطعه النهارده النميمة أبوس إيدك أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة عايزين نبعد عن النميمة ما نفسدش بين الناس حتى لو سمعت حد قال كلمة وحشة عن حد بلاش تنقلها واللي أحسن من ده كله انقل له كلمة حلوة قول له ده فلان بيشكر فيك فلان بيحبك فلان بيثنى عليك ربنا يجمعنا وإياكم يا رب على الخير دائما ويجمعنا وإياكم في الجنة بالله عليك راجع نفسك أخويا وحبيبي طيب في عجالة سريعة في لحظة إيه كفارة النميمة إن أنت لو وقعت بين الاثنين تحاول تصلح ما بينهم تقول لهم أنا اللي وقعت ما بينكم وأنا اللي قلت والله فلان ما قال عليك وفلان ما قالش عليك والله الاثنين بيحبوا بعض إن شاء الله هتقدر تصلح ما بين الناس اللي أفسدت ما بينهم ربنا يجمعنا وإياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته